باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. انا الحقيقه يعني سعيد للغايه ان انا اجي لهذه الكنيسه العريقه والاصيله بكل ما فيها ويمكن دي اكثر كنيسه في القاهره اعرف ابائها وشبابها وخدامها وخادماتها واعرفهم من وقت طويل قوي يمكن الكنيسه الوحيده في القاهره اللي لها هذه العلاقه القديمه والجميله وانا ما اعرفش ليه بحبكم يعني مش عارف من زمان واحنا بنتقابل في سواء دمنهور او في كينج ماريوت او في ابو تلات وجيت مره اظن الكنيسه هنا من كذا سنه كتيره لان ما كنتش بنزل القاهره خالص فجيت الكنيسه هنا والحقيقه يعني انا بشعر ان كل اهل الفجاله يعني قديسين وابرار وصالحين صح صح لسه سيدنا انبا رفايل عمال يقول خرجت وخرجت وخرجت قامات يعني حاجه جميله ربنا يحافظ عليكم دايما وانا الحقيقه مسرور ان انا اجيلكم انا دايما بقول للكنيسه اللي هروحها قبلها بيوم او ب 24 ساعه يعني قلت يوم الاثنين فالفيلم الجميل ده طبعا فكرني بذكريات حلوه خالص واحملها في قلبي يعني وبسعد بيها كتير خالص وبشعر ان الخدمه هنا في هذه الكنيسه منضبطه كنيسه بخدمتها بشبابها بابائها بتاريخها منضبطه ومحافظه على الروح الجميله اللي في كنيستنا والحقيقه انا بسعد حتى بالبرامج اللي بيعملوها بالخلوات بالمؤتمرات بالمعسكرات بشعر ان وراها جهد كبير ونظام وعمل جيد وبتربي صح و ومن من بين شباب الكنيسة تخرج أباء كهنة وتخرج أباء رهبان غير الأسماء اللي ذكرها نيافة أنبا رفائيل وده شيء بيفرحنا يعني وأنا سعيد النهاردة أكون وياكم بشكر الكورال الجميل على الأداء الحلو والموسيقى الجميلة والصوت الحلو وال يعني ال combination اللي عملوه في الترانيم كده بصورة جميلة الترانيم الأخيرة واللحن بشكر أخونا اللي كان بيقدم مينا آه. آه كان بيقدم كده ما تفهمش هو شعر ولا نثر ولا يعني لكن آه أقدمه بس آه حاجة جميلة يعني آه برضه عمل التركيبة الجميلة الحلوة دي بشكر الآباء الأحباء وبشكر حضور الآباء الأحباء الآباء الأساتذة والآباء الكهنة وبشكر ضيوفنا الأحباء من الكنايس الموجودة في المنطقة وربنا يديم المحبة دايما ودايما كنيستكم كده تبقى نجمها لامع وشبابها وخدامها ومجلسها وأبائها وأطفالها دايما عايشين في محبة المسيح وثابتين جوه الكنيسة وبيقدموا الصورة الحلوة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين هقرا وياكم جزء اللي ابتدينا فيه من كذا أسبوع في سفر الأمثال في الإصحاح السادس بيقول هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه عيون متعالية لسان كاذب أيدي سافكة دما بريئا قلب ينشئ أفكار الرديئة أرجل سريعة الجريان إلى السوء شاهد زور يفوه بالأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة الآية دهيت ابتدينا نتأمل فيها من ثلاث أسابيع النهاردة الأسبوع الرابع بتذكر سبع ملامح تعكر صفو الحياة البشرية سبع نقط يكرهها الرب ولا يريد أن يراها في الإنسان صنعة يديه وبيقدمها لنا هنا علشان نبقى في حذر منها وأحيانا الإنسان يقول الخطية دي مش موجودة عندي لكن مع قليل من التأمل والتعمق يكتشف أن ربما الخطية دي تكون موجودة السبع خطايا دول رأس هذه الخطايا تسمى عيون متعالية عيون متعالية ودي تأملنا فيها من أسبوعين أو ثلاثة ثم نمرة اثنين كانت لسان كاذب الأسبوع الماضي والنهاردة الخطية الثالثة أيدي سافكة دما بريئا الإيد بتعتبر من أهم أعضاء جسم الإنسان الأعضاء الظاهرة والإيد من أكثر أعضاء جسم الإنسان استخداما بنستخدمها كتير ويكفي ان احنا دايما نستخدمها في التحية والسلام في اليوم مرات ومرات ومرات وبيقولوا ان حضارة الانسان صنعتها يد الانسان فكل حاجة تتخيلها وراها الايد موجودة الايد هي اللي عملتها ويمكن كل الفنون اللي موجودة واللي عرفها الإنسان وابتكرها الإيد صاحب لها دخل فيه يعني إعداد الطعام بأشكاله وألوانه وطبخاته تنسيق الزهور الموسيقى الأدب كتابات الأدب والثقافة العلم والتجارب العملية الصناعة الزراعة الرسم ولو دققت كده في الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها هتلاقي كل حاجة عملتها الإيد الترابيزة دي عملها الإيد والكرسي اللي احنا قاعدين عليه عمله الإيد البناء نفسه عمله الإيد إلى آخره وصار هناك طائفة من الفنون نسميها الفنون اليدوية واللي أكتر من كده صارت صنعة الإيد تلاقيها غالية يقول لك الحكاية دي handmade مش شغل مكن دي handmade يبقى قيمتها فيه وصارت يد الإنسان الله خلقها للصلاح والبناء والمساعدة والعبادة والتعليم وصارت إيد الإنسان تعبير عن الشغل العمل مثلا نقول الإيد البطالة ما بتشتغلش او مثلا اجي اقول لك ايدك ويايا ايدك ويايا يعني تعالى ساعدني او هات ايدك واحد يكون قاعد على الارض وعايز مش قادر يقوم آه بتساعده وصارت اليد تعبر عن صفات في حياة الإنسان صفات كتير يعني مثلا نقول فلان ده له أيادي بيضاء في المكان الفلاني ده تعبير عن الكرم خير او نقول هذا المشروع تم على يد فلان سواء فلان ده مهندس مقاول عامل محاسب كيف ما يكون وضعيته تم على ايد فلان وكتير نقول انا اتعلمت على ايد فلان اتلمذت على ايد فلان استاذ مدرس علمني كلنا بنقول كده وكمان في لغة الكتاب المقدس يعلمنا كده لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية فبقت رفع الإيد ده تعبير عن الصلاة وأحيان الكتاب المقدس يقدم لنا صيغة التشجيع فيقول لنا كده شددوا الأيادي المسترخية شجع خلي فيك صفة تشجيع ده ده كل اللي قلناه ده كلام حلو لكن للأسف الإنسان يأخذ اليد التي أوجدها الله في حياته وتساعده ويبتدي يستخدمها في الشر يقول حين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما اتشر الوصية بتاعت النهاردة أو التحذير من الخطية بيتكلم ويانا عن حاجة مهمة إنها تكون قدامك باستمرار بيتكلم ان الايد ايدي سافكه دما بريئا يمكن وانت قاعد لما بتسمع الايه دي تقول ايه الحمد لله ايديا لم تسفك دما بريئا لكن تعالى تامل وياك بس قبل ما ادخل في نوعيات اليد التي تسفك دما بريئا عايز اكلمك عن الوصيه اللي هي وصيه لا تقتل طبعا دي وصيه من الوصايا العشر وواضحه لكن الايه بتاعت النهارده تحمل وصيتين او تحمل خطيتين على الاصح ايدي سافكه دما بريئا أيدي سافكة دما بريئا أيدي سافكة قاتلة دي خطية قتل ودما بريئا خطية ظلم خطيتين فبقت الوصية دي وصية مضاعفة طبعا لو جيت كده اختار لكم بعض مشاهد في الكتاب بتبين الوصية دهيت نتذكر قصة نابوت اليزرعيلي وأخاب الملك ملك أخاب اللي زوجته إيزابيل اللي سميت فيما بعد إيزابيل الشريرة وعنده قصر كبير وجنبه قطعة أرض صغيرة يملكها كحق يملكها نابوت اليزرعيلي راجل من عامة الشعب نابوت كان متمسك بقطعة الأرض حاول الملك ياخد الأرض دهيت يضمها لقصره وممتلكاته رفض لكن إيزابيل الشريرة أشارت بأنه يموت نبوت يتقتل وكل عيلته علشان ما يبقاش فيه حتى وريث وياخد الأرض الملك ولكن الله لم يترك الدم دون نقمة إيليا النبي يروح لغاية أخاب ويقول له كده هل قتلت وورثت أيضا في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا وأبيد نسلك وأيضا الكلاب تأكل إيزابيل عندما اترست يزرعيل من مات لأخاه في المدينة تأكله الكلاب ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء وحصل الكلام ده خطية من يسفك دما بريئا ده نموذج النموذج الثاني أو قصة ثانية من الكتاب قصة داود النبي زي ما انتم عارفين داود عاش حوالي سبعين سنة وقضى منهم أربعين سنة حاكما ملك وكان متعدد المواهب ومتعدد المهارات ومتعدد المناصب ونسمع عن داود انه كان ملك وكان شاعر وكان زي وزير العدل او وزير الحكم وكان له مواهب الشعر والموسيقى على المزمار وله مهنة الرعي ويعني متعدد ووجد الله قلبه قلب نقي كان داود ده محبوب خالص عند الله ولكن داود سقط في خطية وكانت خطية قتل أوريا الحسي لم يكن أوريا الحسي أمامه وقتله ده هو أوصى أن الحرب يحط أوريا في مقدمة الحرب يوم يروح في هذا اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت زي ما بنقرا في سفر صمويل الثاني وقتل داود أوريا الحسي البريء وعلشان كده راح نسان النبي لغاية داود وقال له قد قتلت أوريا الحسي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة والآن شوف العقاب لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحسي لتكون لك امرأة هكذا قال الرب ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك أخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس عقاب قاسي أيدي سافكة دم ده المعنى الحرفي للآية وربما القصة الأكبر أو المشهد الأكبر هو مشهد صلب ربنا يسوع المسيح كان دما بريئا لم يصنع خطية ولم يوجد في فمه غش طب بيلاطس هتعمل ايه قال نفسه كده انا لا اجد علة في هذا الرجل واضاف اني بريء من دم هذا البار هتعمل ايه عمل الحركة المسرحية بتاعته دهيت بيلاطس وغسل ايديه بالمية واني بريء من دم هذا البار وسلمه لليهود وصلبوه كل هذه صور تبين الوصية أيدي سافكة دما بريئا ده دي الصورة المادية صورة باليد ويمكن القصة الأولى اللي كانت في فجر تاريخ البشرية قصة قايين وهابيل وازاي قايين قام وقتل اخوه بحجر وصار دمه يصرخ في كل مكان كل ده الوصية الحرفية اللي احنا بنسميه قتل باستخدام ان اليد تستخدم شيء تستخدم سلاح تستخدم حرب احيانا يسموا الاسلحه اسلحه بيضاء مع ان ده اسم مش مناسب لها لكن هي اسلحه تقتل احيانا يسموها اسلحه فتاكه زي الحاجات الذريه او اسلحه الدمار الشامل او القتل بصوره عامه هذه تصفها الوصيه سافك ايدي سافكه دما بريئا ولكن قدامنا اربع صور اخرى صح ما فيهاش دم لكن بتشرح الآية دهيت بطريقة رمزية أول صورة أن الإنسان يستخدم يده مباشرة بصورة مادية يعني مثلا واحد يضرب واحد أو نوع من العنف أو نوع من المشاجرة أو العراك اللي ممكن يتم وبيوصل بالصورة دهيت كأنها أيدي سافكة دما بريئا فيها شكل من أشكال الاعتداء وتصير صعوبة الأمر لو كان ده اللي بيعمل الحكاية ده هي شخص قريب للأخ يعني أب بيضرب ابنه مثلا أو أخ بيضرب أخوه وعلشان كده الضرب فيه نوع من المهانه نوع من المهانة أو نوع من تقليل القيمة أو عدم احترام الشخص تصور واحد كده صفع واحد بالقلم على وجهه أظن ما يتنساش أبدا الكلام ده خالص ولذلك احترس ألا تستخدم يدك فتكون يدك إيد سافكة دما بريئا فالضرب ليس وسيلة للتربية وليس وسيلة للتقويم وإن كان مع الصغيرين قوي بنعمل كده حاجات بسيطة وإياهم يعني عشان يحس بمشاعر الخطأ اللي عمله لكن مجرد ان ولادنا او بناتنا يبتدوا يكبروا سبع سنين ثمان سنين لا يصح ان يوجد هذا اهو ده ايد بتستخدم بطريقة مباشرة ويستخدم فيها اليد فتكون اليد أيدي سافكة دما بريئا تعتدي على شخص بريء مش شرط الدم ينزل قدامنا لكن دمه اللي جواه بيتحرق بيتعب بيزلزل دي صورة الصورة الثانية ان الواحد احيانا يستخدم ايده بالاشارة يعني اتصور كده ان انا شخص جاي عايز ارحب بيه فاقول له اهلا وسهلا اتفضل بعمل بايديا كده تعبير عن الترحيب لكن اتصور ان انا لو قلت لواحد اتفضل اطلع بره وباستخدام اليد برضه فدي صارت ايدي سافكه دما بريئا الصوره دهيت اللي بتسبب للانسان نوع من المذله المهانه الطرد السخريه احيانا وطبعا في حركات كتيرة للإيد ممكن تكون متعبة للآخر فكأنها يد تسفك دما بريئا ممكن ممكن إنسان يستخدم إيده بصورة رمزية صح ما ضربش بيها لكن استخدامها ليس للصلاح وليس للبناء دي صورة تانية صورة تالتة ان ممكن الانسان يستخدم ايده في الكتابة القاتلة يعني ايه يعني ممكن واحد يكتب مقالة في الجورنال في صحيفة في مجلة يكتبها على النت يكتبها في فيس في شات في اي حاجة بالشكل ده لكن هذه الكتابة كتابة كاذبة ممكن ينشر حاجات وحشة فكأن يده صارت أيدي سافكة دما بريئا ممكن ينشر إشاعات ينشر أكاذيب ممكن يطمس الحقائق في الكتابة بتاعته ممكن يلوي الحقائق ممكن يمسك السيرة في الكتابة ممكن يشوه شخصية ممكن يحقر إنسان كل ده عن طريق الكتابه ولذلك احيانا يقولون الكلمة احد من الرصاص الكلمة احد من الرصاص احيانا يقولوا القلم احد من السيف فتصور واحد والزمن بتاعنا ده الحكاية دي بقت مشهورة قوي بسبب ال social media بسبب التواصل الاجتماعي الموجود بسبب انتشار المواقع وانتشار الاشكال بتاعتها والوسائل بتاعتها وبتتحط تحت باب الحرية كل واحد يكتب اللي هو عايز يعمله يتكلم على اي حد يذكر اي سيرة اي خبر ينشر اي شيء كاذب ويتعلق بناس ويتعلق بإنسان احذر أيها الإنسان لئلا تكون الكتابة بتاعتك كتابة قاتلة فكأن يدك صارت أيدي سافكة دما بريئا وتفتكر الكلمة اللي بتكتبها دي هتعدي كده ده بكلامك تتبرر وبكلامك تدان مش كلامك يعني اللي بتقوله ببقك بس واللي بتكتبه واللي انت مسؤول عنه واللي بتذكره في رسالة بتبعتها في شات في تويتر في أي حاجة أنت مسؤول عن كل كلمة ده فضلا عن لو كتبت خطاب لو كتبت مقالة لو كتبت أي شيء من هذه الصورة يمكن أن نسمي هذه الكتابات كتابات مسمومة كتابات قاتلة كتابات تسفك دم الآخر ممكن خالص أحيانا في بعض تواريخ الدول يمسحوا شخصيات من التاريخ بيمسحها ازاي انه يبتدي يثير حوالين الشخصية دي كثير من الغبار عشان الناس تنسى اي حاجة كويسة لو كان عملها وتنسى الاسم ويبقى اسم مكروه في المجتمع بتاعه اوعى تكون بتشارك في حاجة زي كده احذر لان كل كلمة هتتسجل في حسابك وكل كلمة تكتبها او كلمة تقولها هتتسجل في حسابك وهتكون النتيجة أنك تدان عليه وتكون كسرت الوصية لا تقتل وتكون وقعت تحت هذه الخطية أيدي سافكة دما بريئا دي صورة من الصور وهذه الصورة صارت شائعة في هذا الزمان وشائعة في الإعلام بصورة واسعة جدا في كل حتة ده حين يقول لك في بعض البلاد علم تلميع الشخصيات عايز يلمع شخصية يبتدي يكتب عايز يقتل شخصية بنفس الطريقة كله بالكلام اللي بيتكتب خد بالك من كلمة بتكتبها من عبارة بتسجلها لأنها محسوبة عليك وممكن تقعك تحت هذه الخطيه ويمكن لما بتقعد في الاعتراف قدام الاب الكاهن تقول ايدي سافكه دما بريئا لا الحمد لله انا ما عملتش الخطيه دي خطيه لا تقتل دي لا وتكون انت ارتكبتها عشرات المرات وانت لا تدري وتستوجب العقاب وتستوجب الادانه احذر وانتبه وعلشان كده زي ما قلت لكم في الاول ان هذه الخطايا السبعه تعكر العلاقات الانسانيه العلاقات الإنسانية بين البشر في أي مجتمع في أي خدمة في أي كنيسة ده بيعكر وممكن يسبب فوق ده وده يسبب نوع من العثرة وقد يظن الإنسان أنه لم يرتكب خطية ولم يصنع شرا ويكون واقع تحت هذه الإدانة أيدي سافكة دما بريئا صورة رابعة من الصور اللي بنستخدمها في اليد والإنسان ممكن يقع تحت هذه الخطية اليد التي تمتنع عن تقديم يد المساعدة لمن يحتاج للإنسان الجعان للإنسان اللي محتاج مساعدة للإنسان المريض للإنسان اللي في أي ضيقة من الضيقات واحد يمسك ايده يقول لك فلان ده ايده ممسوكه ايده بخيله ما اقصدش في المال لكن مش بيساعد مش بيقرب مش بيخدم بيها مش بيستخدم ايده في تشجيع او في عمل ايجابي هو لا يصنع بها خيرا ومن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك او تلك خطيئه دي كلها صور بتخلي الإنسان ينتبه وياخد باله لئلا تكون هذه الخطية من الخطايا المستخبية في حياته هو مش دريان وزي ما انتم عارفين ان الايد دايما يقولوا على الانسان يسموه كده انه فكر عقل وقلب وايد ولأن الثلاث كلمات دول بيبتدوا بحرف ال H في الإنجليزي فيقول لك الإنسان ثلاثة H head و heart و hand والإنسان بهذه الصورة الثلاثة بيشتغلوا ويا بعض يعني لازم عقلي وقلبي وإيديا بيشتغلوا ويا بعض حتى في الحياة الرهبانية اليد لها مكانة كبيرة فنسمع كده في الحياة الرهبانية يقول لك وقتي أقضيه في الصلاة الصلاة ده قلب ووقتي أقضيه في القراءة ده عقل فكر ووقتي أقضيه في العمل العمل اليدوي زي مثلا شغل الصلبان أو الأعمال اليدوية زي تحقيق المخطوطات أو كتابة المخطوطات أو النساخة إلى آخره من الأعمال اللي بيستخدم فيها يده طبعا الأعمال دلوقتي في الأديرة بتتطور بحسب الزمن بحسب العصر فإزاي يستخدم اليد فاليد لها عمل لها تواجد لها دور في حياة الإنسان أيها الحبيب هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه عيون متعالية وهذه رأس البلايا ثم لسان كاذب ونمرة ثلاثة النهاردة أيدي سافكة دما بريئا عشان كده راجع نفسك وراجع ما تصنعه يدك واجعلها دايما يد للخير يد عمل يد صلاة يد صلاح يد تخدم المجتمع اللي انت موجود فيه تخدم البيت او الاسرة اللي انت موجود فيها اجعل بالاختصار يدك مقدسة واجعل فكرك دايما فكر مقدس وزي ما قلنا الآية لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية يعطينا مسحنا أن تكون حياتنا مقدسة وتكون أيدينا دائما بيضاء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين من الليل ويانوك سمتريكي يوكي أجيوم نغماتي كينين كاي إنصت إهون أصن إهون آمين تروش بونن قوي مجد أوبن شد إيسوس بكريسوس Mormoen fjær og mare vekk veien til kiri Og en sokten bekne ut Tot jamon og nainan av kitsi Her i sem og i sistemet og i bentemet Tedek temet kello en te jakoben og en aen te makosar Virka til stoppen te david te soveien te solomon ابن مرمرك ليتم بيطم في جنة صول سفشت بعلي وكلمة طاغيرة بيوت الطايوت عرشير بابا وطاغرس من اليوت نبسكوب وسنيت كيني من فنوت انتيت بفضق روي جنو اسرور اسران ميشن ربنا مع سيو انيريني كون انتيت تبيو انو قاجي صابي سيت انو اتشاد قبيل كولف صابر اسكو سيري يكون تكن انو بناني فنو ايرين قطاب مليستيت ناي كريالي صوم كريالي Kirjev logi sonamin ismo ero ismo ero isma zamem kunim gulbis صلى علينا وباركنا وزرج علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفع عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عيونات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطامات السماء وكل الذين أرضوا رب عملهم صلاحا منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي Amin
أيها المسيح إلى هنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا لا تدخلنا تكلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار إن لك الملك والقوة والمجد والأبد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم ومع روحك أيضا